قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ حطم صنمك
الدنيا سكة سفر والعمر بيعدي اوعى تقول للبشر في الدنيا مين قدي واما الشيطان يفتح بيبان الكبر والوسواس اصغر في عين نفسك قوي تكبر في عين الناس
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى وأغنى فأقنى وأضحك وأبكى وأمات وأحيا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أحبتي في الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ولقاء يتجدد وحطم صنمك آخر حلقة الحقيقة كنا توقفنا حلقة أمس اللي هي كانت معادة كنا توقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل إني أحبك في الله لا تدعنا دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك طبعا مما لا شك فيه قلنا أن دي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بيوصلها لنا عن طريق معاذ بن جبل علشان نبقى فاهمين انه اي خير بنعمله هو من الله سبحانه وتعالى وان لو ما فيش اعانه ولا حاجه خالص مش هنقدر نعمل حاجه ولذلك لما بتسال نفسك ليه في مره اكون قاعد متحمس لقراءه القران فمد ايدي اجيب المصحف واقرا ومره تانية القران يبقى جنبي على الترابيزه مش قادر امد ايدي بتسال نفسك ليه احيانا بيحلو ليا ذكر الله تبارك وتعالى وفي اوقات تانية مش قادر مش قادر مع اني عندي وقت وفاضي اذا هي الاعانه من الله وقلنا ان ربنا سبحانه وتعالى بالنسبه للانبياء حتى تكلم وقال واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه اذا الله مصدر كل خير احنا بنعمله يمدنا سبحانه وتعالى باسباب هذا الخير وفعل هذا الخير لحظه بلحظه في آية قرآنية لما تتوقف عندها الله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولئن, ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا يعني قد يحدث انه انسان وانا عايز بقى اخرج اخرج من التوجيه بتاع من التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم واحد يقول لك القرآن اه ده ممكن يمحى من صدرك ومن ذاكرتك عايز اقول لكم انه انا امبارح مثلا كنت نايم بالليل وجه في بالي اسم رئيس الوزراء الاسرائيلي عليه من الله ما يستحق ده اللي هو قبل الاخير اللي دخل في غيبوبه ده تخيلوا هموت عشان افتكر اسمه وكل شويه اراجع اسمه كذا اسمه في الاخر زهقت رحت قايم على النت الساعه 2 بالليل من كتر ما دماغي وجعتني علشان اعرف اسمه لحد ما تذكرت ان اسمه ارائيل شارون انا قلت لكم الكلمه دي ليه عشان عايز اقول لك انه قد تصعد على منبر وانت واحد كبير قوي فيغلق الله عليك تلاقي نفسك واقف مش عارف تعمل حاجه قد تقف في قبله احيانا تاخدك الجلاله زي ما اتفقنا قلنا قبل كده في حلقات سابقه انك انت بيوصل لي وراك 20000 و3000 و10000 و50000 فاذا بالله يغلق عليك القران خلاص اتسحب مفيش تبقى واقف محتاس في والضحى والليل ما انتش عارف ت- مش عارف تجيبه الضحى والليل فالله جل وعلا يقول لا تجد من يتوكل برد القرآن إليك ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا بص الاستثناء اللي جاي ده يا ناس يهو يا ناس يهو يا علماء يا دعاة يا قراء يا متفوقين في أو يا مت- يا متفوقون في كل مجال لا تنسوا هذا لا تنسوا هذا إلا رحمة من ربك ثم تختم الآيات بكلمات يعني لازم يتوقف المسلم عندها كثيرا إن فضله كان عليك كبيرا إن فضله كان عليك كبيرا فضل مين؟ فضل الله سبحانه وتعالى يبقى أنت وأنت واقف مش متفوق في الخطابة والناس بتبكي علشان أنت كده عشان أنت يعني ما حصلتش ولا أنت واقف بتدعو في القبلة فالناس منهارة في البكاء علشان حلاوة صوتك اللي ما حصلتش دي حاجة من عندك بص يا أخي الفاضل إحنا قلنا انه الجهل احنا طبعا بنتكلم لسه في بداية الاسباب عن تضخم الذات تعظيم وثن الانا في النفس قلنا ان اول حاجة انه الانسان يجهل قدر الله ابن مسعود بيحكي حديث جميل قوي بيقول جاء حبر او تقرأ حبر بس انا عارف ان رواية الاشهر حبر يعني او قراءة الاشهر جاء حبر من الاحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من أحبار اليهود جه للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لكلام هذا الحبر اليهودي ثم تلا قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة يا ولذلك دراسة العقيدة مهمة جدا لما بنتربى على عقيدة دايما هتلاقي نفسك بتصغر بتصغر لحد ما تتلاشى وتذوب عمرك ما هتشوف نفسك عمرك ما هتشوف نفسك انتوا عارفين العيب فينا احنا انا طبعا انا بتلقى من اساتذه انا قلت لكم والله يعني فضل الله جل وعلا هم الاسباب اللي حركونا في الدعوه وعلمونا واصحاب فضل علينا يعني انما عايز اقول حاجه مهمه انه احنا لما اتربينا على الوعظ بدون عقيده بقت المشكله فين المشاعر بتتحرك انما العقل ده مفيش العقل ما بيشتغلش كل اللي بيحركنا في العبادات مشاعر انما لما بتدرس العقيده أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى تجد مثلا كده ابن عمر لما ي- يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه ثم يقول أنا الملك أنا الجبار أين الجبارون أين المتكبرون إيه اللي بيخليني أردد هذا الكلام وأذكر نفسي وإياكم به لأنك لما مش هتعرف قدر الله جل وعلا لازم هتشوف نفسك ده شيء أساسي ولذلك أنا أنصح نفسي وإياكم بالتحرك السريع في هلاك الأمم السابقة لما تقعد تقرأ هلاك الأمم السابقة فأخذه الله نكال الآخرة والأولى لما تشوف النمروذ كيف عذبه الله جل وعلا ببعوضة لما تشوف عاد الذين وقفوا يستكبرون كما قلنا فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة اتحرك اتحرك اقرأ في القرآن في الأمم السابقة الله لما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وده ممنوع في حق النبي مش هيحصل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين اللي هو الشريان اللي بيمد ال- ال- ال- الجسم بالدم الخارج من القلب ها ف- فما منكم من أحد عنه حاجزين مين ينفع مين يقدر يتدخل وده زي ما اتفقنا ممنوع في حق النبي بل ده تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم انه عمره ما يتقول على الله جل وعلا اذا معرفه قدر الله يا جماعه الخير بيحضرني ساعه لما كان الصحابه بيحفروا الخندق وعايز نتوقف عند الشاهد في الكلام بدأوا ينشدون اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا فين الشاهد لولا أنت لولا أنت لولا أنت ولولا فضل الله دايما وأبدا لما تعرف قدر الله سبحانه وتعالى وتعرف فضل الله عليك تبدأ النفس ما تخشش منطقة الأنا خالص النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم أنت عضدنا وأنت نصيرنا بك نجول وبك نصول وبك نقاتل العضد اللي هو المعين سبحانه وتعالى افتكر كده آخر سورة الملك قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا يعني تخيل إنه الآبار دي فضلوا يحفروا فيها عشان يشفطوا مية يطلعوها يجيبوها لنا بقى من ابار او الناس اللي ما عندهمش مياه عاديه في حنفيات بيجيبوا مياه من ابار ان اصبح هذا الماء بعيد غورا فمن ياتيكم بماء معين اذا هو الله اول شيء في اسباب تضخم الذات ووثن الانا حينما يعلو صوته في العقول هو ان يجهل الانسان قدر ربه سبحانه وتعالى في حديث من أشرف أحاديث أهل الشام حديث كلنا بنحبه الحقيقة حديث قدسي اللي هو يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا هذا الحديث الحقيقة آخره نفسي نقعد نقراه مع بعض آخر الحديث في قطعة كده أو جزء منه في الآخر خالص يا عبادي اسمع كلام ربنا كويس يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم يبقى الإحصاء من الله أحصاه الله ونسوه ثم أوفيكم إياها طب وبعدين يا رب بعد لما بتحصي أعمالنا اللي احنا بننساها وما بنفتكرهاش وننسب الفضل فيها لأنفسنا خلاص في النهاية إيه اللي بيحصل فمن وجد خيرا ها فليحمد الله يعني بعد الإحصاء وربنا بيوفينا الحسنات لقيت خير على طول يلهج لسانك بحمد الله تبارك وتعالى ما شفتش نفسك وما لقيتش نفسك ولا نسبت لنفسك ان انت آه يعني ايه اهو الحمد لله رب العالمين آه صليت وصمت وقمت ودعيت و- واتحركت في الدعوة الإسلامية واهتدى على يدي خلق كثير ولذلك في موقفين عايز أتذكرهم شيء بشيء يذكر موقف عمر بن الخطاب من كتر خوفه ومعرفته لقدر الله يقعد مع أبو موسى مع أبي موسى الأشعري يقول له يعني يعني ما رأيك أن يرد علينا إسلامنا وجهادنا مع رسول الله ثم ننجو كفافا لا لنا ولا علينا مقام عمر أعلى من من مقام أبو موسى فأبو موسى رجا الخير قال له يعني احنا أسلم على أيدينا خلق كثير وصمنا وصلينا وجاهدنا لكن عمر يتمنى أن ينجو كفافا عمر مرعوب قدر ربنا عالي قوي فعايز حتى ينسى انه جاهد وانه اسلم على ايده ناس كتير وانه وانه وانه وانه رضي الله عنه وارضاه فدي ح- حاجة مهمة موقف مهم الحقيقة انك انت تتذكر وتنسب الفضل لله حتى في عملك ده فمن وجد خيرا فليحمد الله انا ما عملتش حاجة فاكرين وقعة الراجل من بني اسرائيل لما جه الله جل وعلا يقول ادخلوه الجنة برحمتي قال انا يعني في اعتراض ايه الاعتراض انا تعبت شقيت صليت صمت سبحت ذكرت كان الناس في غفله وانا ذاكر كان الناس نايمه وانا قايم كان الناس بتترك القران وانا قارئ كان الناس مكسله في الدعوه وانا كنت طاير في كل حته متنطط بين الفضائيات وفي المساجد وفي كل مكان كان الناس كان الناس وانا وانا وانا وانا بس خلاص شكرا مش دي اعمالك اللي عملتها فيأتي الله يزن نعمة ولذلك ما تستغربش انه السياق القرآني في ايتين في القرآن وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها مرة ختمت ان الانسان لظلوم كفار ومرة وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الله غفور رحيم شاهد في الكلام وان تعدوا نعمة فانت كنت متوقع انك انت وان تعدوا نعم يعني انا مش هاجي اديك جنيه واقول لك عده ما هو جنيه إنما الله جل وعلا يوجه إلينا رسالة أيضا انه النعمه الو- نعمه واحده من ربنا ما تعرفش تحصي فضلها علشان ما تقولش ده انا نظري حديد لا انا اللي جبت الموضوع بعيني ده انا سمعي مش عارف ايه لا ده انا ذكائي ايه قفلت ولذلك ان الانسان لظلوم كفار مش عارف مش عارف ان الله غفور رحيم ده من جهة ربنا يغفر ويرحم على قد شكرك الضعيف يعني انت شكرك ضعيف بالنسبة للنعمة ده النعمة كبيرة قوي تستاهل اكتر من كده ولذلك شوف النبي يقول لك اللهم اعني بتطلب الاعانة من الله انك تشكره لانك انت مش هتعرف تشكره مش هتعرف توفي الله قدره سبحانه وتعالى ولذلك يا جماعة الخير لما ننظر إلى هذا الرجل اللي جه قال كده فتوزنت نعمة بصر وعبادة 600 سنة طاشت عبادة 600 سنة علاها قول الأنا ده تعب يا رب أنا ده أنا مصلي وصايم ومزكي وحاجج أنا حكيت 14 مرة الكلام ده ساعات تشوفه مع ناس والله العظيم سبحان الله كلم واحد تقول له يا عم أنت مقصر ما بتنزلش الفجر ليه في الجامع أنت مثلا متراجع شوية يقول لك يا عم اهدى عليا الحمد لله احنا عمار قوي ده انا 14 حج و29 عمر و18 قيام ليل و12 خاتمه ايه يا عم في ايه ده فضل من ربنا انت اه، يعني شوف يمنون عليك قل لا تمنوا يمنون قل لا تمنوا ولذلك فمن وجد خيرا يوم القيامه يعمل ايه الحمد لله انت اللي اعنتني وانت اللي اثبتني ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه هو ده المهم يبقى ده ايه معرفة قدر ربنا كل خاطرة تخطر على بالك من الخير هي من الله هي من الله ولذلك شوف الحديث الجميل ده يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القلب لمتان كل واحد فينا عنده في قلبه خاطرين همين لمة من الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق يبقى وانت مقبل على طاعة وانت مقبل على خير وانت بتعمل شيء يرضي الله النبي بص يقول لك ايه بقى فمن وجد ذلك فليعلم انه من ايوه يا رسول الله انا بعلي صوتي للناس فمن وجد ذلك فليعلم انه من الله يبقى الخير والطاعة والإقبال مش اوعى تفتكر نفسك بتنزل من البيت تروح تصلي التراويح آه يعني ان انت ده بتاعك ده قرار يعني لا إعانة من الله إعانة من الله سبحانه وتعالى كل ما هم يجي لك وانت ماشي لقيت واحد محتاج عايز يطلع فلوس إعانة من الله النبي بيعلمنا كده يا جماعة فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله وليحمد الله ده إيه؟ ده خاطر الخير ده خاطر الطاعة ده خاطر يرضي الله ولمة من العدو من الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق ونهي عن الخير فمن وجد ذلك فليستعذ برضه برضه فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم خلاص خلصت الحدوتة إذا هذا هو الله ربنا تبارك وتعالى وهذا هو قدر الله الذي ينبغي أن يكون في قلوبنا رايح طاعة بقول الحمد لله هو اللي أعني صرفت عن معصية مش عشان أنا فتك مفيش فتاكة في كده خالص تحب تسمع معايا مفيش فتاكة ليه قصة نبي الله يوسف بتدينا عنوان في المساجلة اللي حصلت بينه وبين امرأة العزيز ولقد همت به وهم بها خلاص هو هم بالخير عشان يهرب وهي همت بالشر أرادت أن تلحق به لكن في النهاية في كلمة حلوة قوي لئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين ماذا قال ماذا قال هذا نبي هذا نبي هذا نبي رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه طب انت نجيت ازاي يا نبي الله يوسف من هذه الأزمة امرأة تجري وراك و... و... وتحاول تعمل معاك حاجة ها ايه اللي حصل اللي حصل انه قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه فاصل ونواصل فابقوا معنا
أعدي مين قال لي الدنيا سكة سفر والعمر بيعدي اوعى تقول للبشر في الدنيا مين قدي واما الشيطان يفتح بيبان الكبر والوسواس اصغر في عيننا قوي تكبر في عين الناس
السلام عليكم ورحمة الله يبقى توقفنا يا جماعة الخير عند أنه الخاطر اللي جه خير هو من الله سبحانه وتعالى مش مني ماليش فضل فيه والخاطر اللي جه شر هو من الشيطان فإذا برسول الله يقول لك الحق بسرعة قول يا رب استعذ بالله من الشيطان الرجيم فهذا نبي الله يوسف ومقام الأنبياء أعلى ما يكون قال رب السجن أحب إلي مما تدعونني إليه ها وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أميل يبقى لو ربنا ما حمكش ولم يوفق هتلاقي عينك بتنطلق على النسوان في الشوارع عمال تشوف اللي رايحه واللي جايه واللي قلعه واللي لابسه والتخينه والقصيره والرطيعه مش هتسكت عينك منطلقه لو لم يعينك الله جل وعلا على غض البصر طبعا العبد عنده اراده وعنده فعل لكن عايز اقول انه حتى الفعل اللي بيعمله من الله المن سبحانه وتعالى والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن لولا يا رب انت الحمد لله يا رب لولا فضلك انا كنت اتورطت في الزنا لولا فضلك انا كنت اتورطت وخدت الرشوه دي من الراجل اللي جلع في دماغي ما هو تع- انت عارف النجاح ده النجاح في انك تعمل الطاعه وبعدين تنسب الفضل لله يا سلام ما اكون قاعد كده موظف ويخش واحد يزقزق لك نافوخك سواء كنت في الحي ولا في حتت من الحاجات اللي ال- الامور فيها بتبقى ان المصالح عايزه تمشي بفلوس فيجي يقول لك وعندي و- ومش عارف ايه وعايز و- وانت دوله الدوله هتعمل لك ايه؟ تاخد لك 400 جنيه ولا 300 جنيه دول ياكلوا مين دول؟ دول بيخلصوا من اتنين في الشهر خد لك خمسايه خد لك عشرايه فلما تلاقي نفسك بيحصل كده وبعدين يجي لك خاطر انك تقول لا لعن الله الرائش او الر- الراشي والمرتشي والرائش الوسيط الوسيط بينهم لا و- وتتراجع وتخاف وتتخض والكلام ده كله بعد ما بيمشي الراجل ده تلاقي نفسك تقول يا رب لولا فضلك لولا فضلك عليا يا رب كنت مديت ايدي للحرام لولا فضلك عليا يا رب كنت رحت المكان اللي فيه حرام لولا فضلك يا رب وهكذا إذا هذا هو تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم علشان كده الحسن البصري بيعلق على هذا الحديث حديث في القلب لمتان دي الخاطران وشوف بقى القلب بيتجاذب ما بين هذين المسلطين لما من الملك ولما من الشيطان القلب رايح جاي رايح جاي سجال خناقة معركة وهذه المعركة ميدانها هذا القلب وانت عندك باعث من الله وباعث من الشيطان كنت بتتقي الله يجي لك مدد الله جل وعلا فتنتصر ما بتتقيش الله يخذلك الله ويوكلك ويكلك إلى نفسك وت- وت- وت- وتنهزم في أرض المعركة ويسيطر الشيطان على مراتع هذا القلب فالحسن البصري بيعلق بيقول إيه يقول إنما هما همان يجولان في القلب إنما هما همان يجولان في القلب هم من الله وهم من العدو فرحم الله عبدا وقف عند همه فما كان لله أمضاه ونا- وما كان من عدوه جاهده يا سلام يا سلام وانت عايش معية الله وعارف انك انت يعني لا حول لك ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الكلمة ال- ال- الجميلة اللي النبي قال عليها صلى الله عليه وسلم كنز من كنوز الجنة ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لما تغيب الحقيقة دي عن ذهني وذهنك حقيقة انك انت ما تعرفش قدر ربنا وانه المعين وانه الموفق وانه النصير ها وتقول ده تخطيطي تخطيطي النصر عشان احنا خططنا كويس الحقيقة كانت قوتنا اكتر الحقيقة استخدمنا تكنولوجيا جديدة طب وافرض افرض ده ربنا بيعلمنا وما النصر الا من عند الله ودينا اتكلمنا عن حنين ولسه الكلام هيجي كتير عن غزوه حنين لانها من ضمن الغزوات اللي فيها عظه ال ال ال ال انه الانسان ما يبصش لقوته ولا لعدده ولا لعتاده ولا لتسليحه ولا التكنولوجيا بتاعته ولا لفهمه ها حصل عجب عجب ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا مش هيغني اللي معاك ده خالص خالص ولذلك اللي هيصرخ في جهنم أعدانا الله وإياكم ها ما أغنى عني مالية فين فين غ- ما- مالك وفين سلطانك وفين كنت فاكر نفسك كله فضل الله سبحانه وتعالى كله فضل الله ولذلك يا جماعة الخير يمكن لما هتغيب عنك الحقيقة دي عايزين نقول كل عمل وكل قول هتقوله وكل حاجة يستحسنها الناس هتحس فيها ان انت بتنتشي بعظمة تأثيرك وعظمة كلامك و و و إلى آخره من هذه الأشياء شوف مسروق بيقول إيه بيقول بحسب امرئ من العلم أن يخشى الله ما هو عارف قدره ولذلك شوف النبي علمنا ان الخشية تنبني على علم انا اعلمكم بالله واشدكم له خشية كل ما تعرف قدر الله تلاقي نفسك بتصغر قوي بتصغر بتروح بت... عارف بت... حلس بالي شوف جبريل كالحلس البالي من خشية الله سبحانه وتعالى لانه عارف من هو الله سبحانه وتعالى وكان عبد الله بن مسعود يقول لك انما العلم الخشي طب ايه تاني يا مسروق قال وبحسب امرئ من الجهل ان يعجب بعمله ده جاهل اللي ينسب الفضل لنفسه يبقى معجب بعمله ويعجب انه غني ويعجب بانفاقه ويعجب بمقالته ويعجب بخطبته ويعجب ببرنامجه والكلام ده كله ده جاهل مش عارف ان الموضوع كله بفضل الله سبحانه وتعالى حديث طويل وله بقية في ليلة غد بمشيئة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعدي مين قال الدنيا سكة سفر والعمر بيعدي اوعى تقول للبشر في الدنيا مين قدي واما الشيطان يفتح بيبان الكبر والوسواس اصغر في عين